السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما كنتش حابب انزل الفيديو بس انا مضطر ان انا انزله مجبر اخاك لا بطل خلينا نسمع مع آه، بعض الفيديو بتاع الدكتور اصلا وبعد كده نبقى آم، نعلق عليه طبعا انا هحاول قدر المستطاع ان انا بس ايه عيني ما تجيش على الحاجة الحرام اللي موجودة في الفيديو بس في الجملة آم، يعني ربنا يا رب ي- يحرمنا من النظر للحرام خلينا نسمع الفيديو بتاع الدكتور آم، دكتور مبروك تقول ايه للمنقبات توصي بايه المنقبات انا بحزن كل ما اشوفه
دكتور مبروك بيحزن كل ما يشوف واحدة منقبة كل ما يشوف النقاب طيب معلومة بس على فكرة المنقبات مش زعلانين من ده يا دكتور يعني عادي انت ما سألوش على ان انت زعلان ولا مش زعلان يعني الموضوع عادي بالنسبة لهم فازعل مفيش مشكلة على فكرة في ناس كتير جدا بتزعل لما تشوف واحدة منقبة او واحد بيقرأ قرآن او واحد محافظ على الصلاة في جماعة او واحد مثلا بيأمر بالمعروف او بينهى عن المنكر عادي وانت بتزعل لما تشوف نقاب مفيش مشكلة عادي كمل
وبالذات عندي وانا عميد كليه يعني تحت مني 200 دكتور و50 معيده ودرس مساعد تقريبا.
ودكاتره برضه بنسى لان هم كتير انتوا عارفين انا دكتور وعميد فجامد يعني انا بقول لهم كلمه ما حدش يقدر يقولها في الكون الا انا وانا بقولها لك أهو.
ش... لا شوف ال... شفت الطلعه دي شوف أم لا لا تتعاد تتعاد تتعاد بص بص برضه انا بقول لهم كلمه ما حدش يقدر يقولها في الكون الا انا وانا بقولها لك أهو.
لا وبيقول لها وانا بقولها لك اهو يعني شوف الشجاعه المفرطه انا بقول الكلمه ومحدش يقدر يقولها في الكون تمام مش على ال... في الدوله مثلا مش في القاره مش في العالم في الكون والا انا وبيعملها كده وبيعملها شجاعه مفرطه ثبات آه، مفرط لا ولا ايه انا بقول لك اهو يعني حتى الكلام آه ليكي وليهم انت فاكر عشان خاطر انت ما لبستيش نقاب او حجاب قاعده كده من غير حجاب كلام مش ليكي ده ده انا بقول لك اهو لا، مش- فتخاف انت بقى انا انا انا اتهزيت انا اتهزيت طب ناخد الكلام اللي بيهز بتقول لهم ايه بقول لهم ايه بقى؟
بيقول لهم ايه اكيد كلام قوي جدا جدا بقول لهم هما قدامي في المدرج اوبا وهم قدامه في المدرج يعني عينيه في عينيهم يعني شجاعه ومواجهه شجاعه ومواجهه لا انا انا سامع كلامك جاي اكيد جامد
انا في قمه الحزن مش شايفكم ايه ده؟ بجد؟ يعني انت بعد الحركه دي وبعد ما حطيت عينيك في عينيهم وهم قاعدين قدامك في المدرج قلت لهم ان انت في قمه الحزن طب ما فله يعني مفيش مشكله طب ما تحزن انت جاي يعني يعني اعمل ايه طيب؟ طيب ماشي وبعدين مم.
بسبب واحد ايه السبب؟
انكم موظفين في جامعه الازهر ماشي ودرستوا في الازهر ماشي وبتاكلوا المام من الازهر مام ماشي وهدومكم اللي عليكم دي من الازهر ماشي الازهر ما بيقولش النقاب ما فيهوش نقاب ولا بيعلم العيال النقاب مم.
ولا عندنا كلمه نقاب
شفتوا؟ شفتوا الكلمه دي؟ قال لك الازهر ما بيقولش تنقبه ولا بيعلم العيال النقاب ولا عندنا كلمة نقاب أقسم بالله الفيديو للحتة دي اداني كمية طاقة إيجابية غير عادية عارفين ليه؟ يعني يا دكتور مبروك أنت عايز تقول لي إن مؤسسة الأزهر بكل عظمتها وإمكانياتها دي كلها وجامعاتها و... و... و- وسلطاتها و... ونفوذها و... و... مع كل ده مع كل ده ما جابتش سيره النقاب يعني عايز تقول لي ان كل المنقبات اللي ماشيين في الشارع دول وفي الجامعات بتاعت الازهر وغير الازهر وال AUC وال MIU وال GUC وجامعه القاهره واسكندريه وعين شمس و... كل ده كل ده بتوجيه من الدعاة والمشايخ المستقلين اللي معهمش حاجة أصلا اللي ممكن ناس كتير جدا جدا منهم ملاحقين وإمكانياتهم ولا حاجة تتكلم جد وانا اللي كنت فاكر ان الناس دي بتنفق في قربة مخرومة اتاري لهم تأثير جبار جبار فعلا والله عندي ثقة في نفسي جدا من ساعة ما سمعت الفيديو ده لا ده انت ب- يعني تأثيرك واصل لجوه الازهر شوف بقى انت واصل لحد فين سبحان الله نكمل لو عندك دين سيب الازهر وامشي وتنقبي بره لان احنا مش بتوع نقاب انا الوحيد يا فندم بص بيقول لك احنا مش بتوع النقاب تحس انه بيقول لك احنا مش بتوع الحرام احنا ما نعملش كده
اللي اقدر اقول الكلمه دي لان انا مؤمن بيها قوي على فكرة مش انت الوحيد اللي قلت الكلام ده في ناس كانت- قالت كلام اكتر من اللي انت قلته ده 100 مرة في ناس كارهين للنقاب كتير جدا والقرآن والسنة في ناس اكتر من كده انت ما بتتفرجش على التلفزيون ولا ايه؟ مش, مش انت الوحيد على فكرة وفي ناس مؤمنة جدا بان اصلا ان ان ال ال ال ال ان السنة اصلا غلط يعني انت بتهرج انت ليش ع- انت ليه عامل فيها شجاع ماشي كمل مش انا شغال في الازهر مم.
الازهر ما بيقولش نقاب بس إن الطلبه انا مش شغال في فرن يعني الا مش انا شغال في مفتوح ليهم الدخول بالنقاب قبل حد اه وفي الامتحانات ديمقراطيه بيبقى كل اه صحيح بمناسبه الديمقراطيه دكتور مبروك انتوا عارفين ان هو دمه خفيف فبيهزر ساعات فلو سمحتوا لو هو هزر احنا بنديله آه، زي النجوم كده اللي في اي حاجه بتتقيم فبتديله ايه لو لو الحاجه ضحكتك جدا بتديله خمسه خمس نجوم بس بيبقوا بالايه بقى بالها بتديله ها ها ها ها ها ده انت كده ضحكت ميت من الضحك تمام لو متوسطه شويه بتاع بتديله ثلاثه بس ها ها ها عجبتك اكتر بتديله ها زياده تمام لو لو الحاجه ما عجبتكش او حاجه بسيطه يعني تبقى ها ها انما على الاقل اديله ها لان هو يعني اعتبره ابوك يا اخي يعني اعتبره ابوك واديله ها فهو بيهزر فاحنا لما نهزر هنديله ايه على الاقل ها ها ها اعتبارا بس ان هو عميد وحد عم- عنده دكاتره كتير ومعيدين كتير فبس هو مش فاكرهم لان هو شخص عميد عظيم يعني كل دكتور جنب منه معيده فينادي المعيده لا ما بيناديهاش هي قاعده على طول بتساعده فمن المساعده بتاعته ان البت تدخل بالكارنيه البت طبعا البت دي لب... لما بتتقلب انت في الشارع بتقول له بت لما ت- يعني بس ماشي ها.
تدي للمعيده اللي هي واحده ست زيها وتشوف وهي عشان السمنه بتخر الجمال يعني ساحب قوي على الأكل.
واخدين بالكم ده دلوقتي ايه ده هزار في الهزار بنقول يا جماعه عشان ما ننساش بس تمام عشان الفيديو ما ي- ما, ما ما يبص لما تشوف دكتور مبروك بيهزر بتعمل ايه ها ها ها فدلوقتي بي بيتريق بيهزر فاحنا ها ها ها يلا وال- واحد اتنين تلاته ها ها ها ماشي لو عجبتك قوي ها ها ها كده يعني كده اخر لو الدكتور شافه هينسى البقره من ال عمران مش هيعرف يقرأ.
دي نفس ال- نفس الافيه انا بس عشان قطعته في النص عشان بفكركم بس هو ما ما حدش يضحك ضحكه جديده ده نفس ال... نفس الافيه ما تتلخبطوش مش هيحفظ تندجن ده هي متنقبه ده راجل
مم.
يعني ما فيهاش ريحه الانوثه بس هو هو بس دكتور مبروك انا اسف بس والله انا عشان انا انا هقطعك انا هقطعك سنه دكتور مبروك هو البنت لما بتلبس نقاب هي بتلبس النقاب عشان خاطر هي عايزه تداري الانوثه فهي انت مش هتشوف منها الانوثه صح منطقي ولا انت عايز تشوف الانوثه لا ده أنت ما- اكيد مش عايز تشوف الانوثه فهي لما بتلبس النقاب بتداري الانوثه انما الانوثه بتكون تحت النقاب بس يعني هو ده الموضوع فهي كده هي عملت حاجه كويسه هي كده دارت زينتها دارت انوثتها إن هي- هي محجبه عشان خاطر كده اصلا ال- ال- هي لبست النقاب وده حجابها عشان خاطر كده بس واضح ان انت نسيت بصوا برضو السن له له ودي كده عندها اللي هي خدته بره الازهر امم الدين اللي بره طب الازهر بتاكل عيش عندي دين دين اللي بره الازهر ده دين دين دين جديد لقد جاءوا بدين كده جديد ليه؟ يا فندم ما دمت انت مقتنعه بلغه الفلاحين القدامى ما دمت انت مقتنعه ها ها نسيته صح؟ ها ها ها بيهزر بيهزر يبقى تنسى لا انا صحي لك وقاعد معاك في الفيديو عشان خاطر هفكركم ها ها ها تمام دي عجبتني بقى انا زياده ها ها ها ها فانا بس عشان عجبتني بان الدين ده نقاب وتاكلي عيش ليه من المؤسسه الكبيره اللي هي بتقول ما فيش نقاب فرن فرن والله الجميع بدل الحرة عورة ما عدا وجهها وكفيها ده اه آه، دي عجبتني انا برضه فاديها زياده ماشي الله المستعان يعني بجد آه، شر البليه ما ما ياتي على الفيسبوك آم، مش عارف اقول ايه مش عارف اقول ايه انا كشخص مش متخصص ومليش علاقه بالموضوع خالص و آم، مش عارف اقول ايه بس انا وقع في ايدي مرجع وطبعا انا شخص ممكن يكون ثقافته آه، محدوده جدا فانا جمعت لك تجميعه كده آه، انت برضو تقول لي انت تقول لي طبعا مش انت دي يعني آه، دكتور آه، الف مبروك لا اي حد اي حد يقول لي قول لي فهمني انا انا مش فاهم تمام هو بيقول ان ال- ال- ال- ال- مفيش حاجه اسمها نقاب مفيش حاجه اسمها نقاب ما خالص مفيش حاجه اسمها خ- خالص يعني ما عداش علينا يعني في الدين واحنا بندرس دين كده اهو ما بيعديش علينا النقاب خالص خالص ماشي طيب تعالى كده لقول الله عز وجل قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما هذه الآية رقم 59 في سورة الأحزاب خلينا نقرأ أكثر من تفسير لهذه الآية أول تفسير هنقراه قول الإمام أبي جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله قال يقول تعالى يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا تتشبهن بالإماء في لباسهن وإذا آه، إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن يعني ايه ما تعملوش زي الاماء لما بيخرجوا بيكشفوا شعورهم ووجوههم يعني ايه يعني انتوا تستروا شعوركم ووجوهكم ده كلام مين ده كلام آه، آه، ابي جعفر ابو جعفر محمد ابن جرير الطبري ماشي ده مفسر واحد وده ابن جرير الطبري يعني يعني هل كلامه الزامي يعني تمام خلينا نروح لحد تاني خلينا نروح للمذاهب مثلا خلينا نروح لحد مثلا مثلا أم، حنفي ندور على واحد حنفي محدش شاف واحد حنفي جماعة عايزين حد حنفي اهو مين قول الامام ابي بكر احمد ابن علي الرازي الجصاص الحنفي واحد حنفي طيب هيقول ايه قال ابو بكر قال في هذه الايه دلاله على ان المراه الشابه ماموره بستر وجهها عن الاجنبيين ده مين ده حد حنفي لا انا مش عايز حد حنفي انا عايز حد مالكي انا عايز حد مالكي مش عايز حد حنفي ماشي خلينا نروح لقول القاضي ابي بكر محمد ابن عبد الله المعروف بابن ع- بابن العربي المالكي ابن العربي المالكي تمام طيب قال ايه المساله الثالثه قوله تعالى يدنين عليهن قيل معناه آه، تغطي به رأسها فوق خمارها وقيل تغطي به وجهها تمام وقيل تغطي به وجهها اهو تمام ده مين ده ده مالكي لا احنا مش عايزين حد مالكي احنا عايزين حد شافعي ماشي نروح لحد شافعي مين قول الامام القاضي ناصر الدين عبد الله ابن عمر البيضاوي الشافعي قال رحمه الله في تفسيره يدنين عليهن من جلابيبهن يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة أهو وجوههن بتغطي وشها لا بص أنا عايز حد حنبلي طيب خلاص خلينا نروح لحد حنبلي مفيش مشكلة خالص قول الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي قال إيه؟ في قوله أيضا يدنين عليهن من جلابيبهن يغطين رؤوسهن ووجوههن ليعلم أنهن حرائر إيه؟ إيه؟ يعني إيه؟ يعني أنا اللي ماليش علاقه بالموضوع اعرف وافتح ان ابن جرير الطبري قال كده وان القول ده موجود في المذاهب الاربعه موجود ما بقولش ان هو المعتمد في المذاهب الاربعه ما بقولش ان هو المعتمد في المذاهب الاربعه تمام بقول ان هو موجود في المذاهب الاربعه طيب وايه المعتمد الحنابلة والشافعية بيقولوا بوجوب ستر الوجه والكفين وان الاحناف والمالكية بيقولوا لا ان هو مستحب يعني معقول اعرف انا ودكتور مبروك ما يعرفش والله العظيم حاجه تحزن يا جماعه اوعوا تكونوا فاكرين ان انا دلوقتي جاي اتكلم عن مساله النقاب انا مساله النقاب لا تعنيني في شيء اطلاقا انا بتكلم عن الفساد الاداري اللي في الدوله ان حي... اي حد بيمسك اي حاجه يعني اي حد بيمسك ده عميد ازاي يعني ده عميد ازاي انا عايزه انا بعد كده لما بخش صيدليه لا هقف اقول له انت خريج ايه انت واعمل له امتحان وانا واقف قول لي ال Keto- ال Ketofan بتاع ايه طب ال Plavix بتاع ايه اخش مطعم اقف كده ادخل جوه المطبخ اقول له ها انت ش- خريج ايه واسال الاكل امسك الطبق اساله انت خريج ايه واروح للمدرس اللي بيشرح لي وهو بن- في نص الشرح اساله انت خريج ايه طيب امتحنك ما انت ما اعرفش ما تقول لي انا خريج دلوقتي حاجه وممكن تبقى انت مش مذاكر اتخرجت ازاي لا في حاجه غلط ازاي يا جماعه لا يعني حد يقول لي يعني حد يقول قول لي ان هو مستحب قول لي ان هو مستحب تمام انما ما تقوليش ان هو حاجه مش موجوده طيب ما هي دي كتب الدين تمام ده تفسير القران ده انا ما رضيتش ادخل في الاحاديث انا مش عايز اتعرض للمساله اصلا انا مش عايز اتعرض للمساله مش عايز اقول بس هي ايه هي واجب ولا س... ونقعد نتخانق بقى لان انا عارف الناس في الكومنتات هتكتب بقى هي ده في علماء قالوا في انا مش بتكلم هي فرض ولا سنه خالص اللي عايز يكتب كده تمام انت ما وصلتلكش اي حاجه خالص من اللي انا بقوله انا بتكلم انه موجود في الدين موجود مستحب يا سيدي بس موجود تمام مستحب عند بعض اهل العلم اللي هم مين اللي هم ال- ال- ال- الاحناف والمالكيه وان كان هناك من الاحناف والمالكيه بيقولوا كمان بالوجوب ولكن المعتمد في المذهب ان هم فعلا لا ان هو فعلا عندهم مستحب انما الشافعيه والحنابلة لا المعتمد ان هو واجب فانت مش معقول ده ما عداش عليك خالص مش معقول يا جماعة مش ممكن اي حد بيمسك اي حاجة في البلد اي حد اي حد ازاي يعني حسبنا الله ونعم الوكيل بس اتريقت عليهم هيقتصوا منك يوم القيامة كذبت على الشريعة الناس كلها هتقتص منك يوم القيامة سبحان الله يا جماعة الناس بتفضل تاخد مساحات مساحات مساحات وهي تكون على باطل ويبقى الواحد قاعد بيفكر هو وبعدين ايه اللي هيحصل وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى لازم سنة ربنا سبحانه وتعالى ان اللي في قلبه حاجة يفضحوا بيها طالما ما تابش منها طالما ما تابش منها وبيعاند ربنا سبحانه وتعالى بيها يتفضح لو هو مش بيعاند ربنا سبحانه وتعالى نفسه يتوب حتى لو عليه ربنا سبحانه وتعالى ممكن يستره انما اللي يعاند دين ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيفضحه تقعد بقى هق ومق وطبله وشخليله والجو ده كله ما ينفعش مفيش شكرا كل الهزار والضحك والورود والجو ده شكرا انت بتقول حاجه مش موجوده في كتب التفسير يا فندم بتقول حاجه مش موجوده في كتب الفقه يعني على الأقل قول إنها مسألة خلافية على الأقل ما تسخرش منهم يا أخي اعتبر أبوك يا أخي اعتبر أختك اعتبر أي حاجة بس سبحان الله أخيرا عشان ما أطولش عليك أكتر من كده شابو جدا لك كل الاحترام والتقدير جدا لكل بنت في هذا الزمن منتقبة ما شاء الله تبارك الله ربنا يحفظك ويبارك في عمرك ربنا يثبتك ربنا يتقبل منك انت اسد انت اسد انت حد غير عادي ربنا يثبتك ما شاء الله تبارك الله عليكي انت فعلا فعلا عامله مجهود جبار ربنا رب يحفظك وربنا سبحانه وتعالى يمن عليكي ويوفقك ان هو زي ما خلى الله جل في علاه من عليكي بالسمت الصالح من بره ان كمان انت تهتمي بالهدي الداخلي باصلاح القلب وتعلم العلم الشرعي ويكون اخلاقك كويسه يكون كل ده ما يكونش مظهر بس لا يكون مظهر وجوهر لان انا عارف الناس هتيجي تقول لك ايه اهم حاجه اللي جوه واهم حاجه لا الناس المتدينين بجد ما بيقولوش اهم حاجه اللي جوه ولا اللي بره الناس المتدينين المؤمنين بجد بيقولوا اهم حاجه اوصل للجنه بكل طاقتي بكل طاقتي جوه وبره عمل ظاهر وعمل باطن معاملات واخلاق وعبادات وكل شيء عبادات موجودة أخلاق موجودة إنفاق موجود عمل خيري تعلم علم شرعي أمر بالمعروف نهي عن منكر لحية نقاب خلق حسن بر والدين صلة رحم كل حاجة ما بيفرقوش عايزين يروحوا الجنة مش عمالين يختاروا خد ده وما خدش ده أنا بتكلم عن كده لذلك بجد ربنا يثبتك ربنا يحفظك ربنا يتقبل منك انت بجد عظيمه ان انت في الزمن اللي فيه التضييق ده في الشغل في الجامعات في الامتحانات بتاعت الجامعات في المحاضرات بتاعت الجامعات ده العميد ذات نفسه ونفس الكلام حاصل في جامعات تانية ده واحد في الازهر يعني لا سلمنا جوه الازهر ولا بره الازهر مش ممكن ومع ذلك لسه بينتقبوا ومع ذلك لسه بيقربوا من ربنا سبحانه وتعالى ومع ذلك مش فارقين معاهم مش فارقين ربنا يتقبل منك ويحفظك ويثبتك انت اسد والله انت اسد وبتسني سنه حسنه لما بتاخدي الخطوه دي وبتثبتي عليها كل اللي جاي وشايف ثباتك وبياخد الخطوه على حسك في ميزانك في ميزان حسناتك ربنا يا رب يتقبل منك ويثبتك فعلا فرحان اه فرحان وانا بقول لكم مش عايز اذكر مين كمان برضه من كام سنه الله ي- يرحمه بقى آه، كان شيخ ازهر وبرضه تطاول على النقاب وقلع بنت النقاب في الفصل بالعافيه تمام وبعد ما قلعت النقاب بالعافيه قال لها امال لو كنت حلوه كنت عملتي ايه تمام وده كان شيخ ازهر شوفوا الاخلاق عامله ازاي ايا كان والانسان لما بيموت بتتبقى الا سيرته سبحان الله كمية البنات اللي لبست ساعتها نقاب أنا أعرف نساء كبار في السن كبار معدين الستين في الموقف ده لبسوا النقاب في الموقف ده ففي الآخر إيه اللي بيحصل ربنا سبحانه وتعالى لما في عبادة تهدى كده شوية بيسلط عليها لسان حسود فالناس ترجع تتكلم عليها تاني فيعلو دين الله عز وجل ربنا يا رب يأجر كل بنت فعلا لبست حجاب زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزوجات الصحابة ربنا يا رب يتقبل منكم وانتوا تشرفتوا بهذا الحجاب بهذا النقاب انتوا تشرفتوا بيه وشرفتوا المسلمين بيه ربنا يثبتكم ويتقبل منكم وفي النهاية بين قوسين لأن أنا عارف الناس اللي عندها آه، كده يعني هو الدين نقاب بقى. الدين يا جماعة مش نقاب بس الدين نقاب والدين حجاب آه، والدين معاملات والدين آه، علم شرعي والدين أمر بالمعروف والدين عن نهي عن المنكر والدين صلة أرحام والدين أخلاق والدين المعاملة والدين حاجات كتير جدا عندنا قرآن وسنة بيتكلموا في آلاف الموضوعات كل ده الدين كل ده الدين بس شعيرة واحدة بس تتحارب نقف معاها شعيره واحده بس تتحارب نقف معاها ما عندناش مشكله خالص طيب والباقي نسيبه لا مسكين اللهم لك الحمد وبندعو ليه ولو نزلت على فيديوهات او حتى دروس المساجد هتلاقي كل الناس بتتكلم في كل حاجه ولكن احيانا برضو الحقود يجي يسمع كده يقول لك وهو الموضوع بس في النقاب ولا لا انا ما بكلمش عن النقاب بس ما بتكلمش على ده بس في كتير قوي اتكلمنا عن حاجات كتير جدا تمام بس لما يجي فعلا حقود يطلع لا نرد عليه لما يجي واحد يكذب يكذب الشريعة يكذب الكلام اللي الفقهاء أصلا عشان خاطر أكون فقيه عشان أتعلم فقه عشان خاطر أتعلم تفسير لازم أتعلم من الأئمة الأئمة قالت حاجة وأنا أطلع أكذبها لا آسف نطلع نرد ونغضب غضب شديد ربنا يا رب يثبت كل واحدة التزمت بحجابها الشرعي اللي اتعلمته من زوجات النبي محمد أمهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم رضي الله عن زوجاته ومن زوجات الصحابة الصحابيات الكريمات ربنا يثبتكم ويتقبل منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته